يعذبون نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي لقيناه كالعادة طبعا وشه أبهى وأجمل وأضوأ من الشمس والقمر وإن اجتمعا سويا فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم بيقول لهم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان كل يوم في ملكين مخصوصين بينزلوا كل يوم لهدف معين ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يا رب اخلف على كل اللي بينفق يا رب وبيكرم اليتامى والأرامل والمساكين يا رب اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا واحد بيقول يا رب اللي بينفق يا رب بارك له ويخلف عليه والتاني بيقول واللي يبخل يا رب اتلف ماله وما تعوضش عليه سبحان الملك شيء عجيب جدا ولذلك درس الليلة بعنوان النبي ونعمة الإنفاق حقيقة نعمة الإنفاق نعمة كبيرة قوي لكنها في نفس الوقت عقبة شديدة جدا مش أي حد يا جماعة يوفق إن هو ينفق لأن الإنفاق ربنا سماه في القرآن عقبة قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عارف إيه هي العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة المسغبة اللي هي المجاعة الشديدة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة سبحان الملك فسمى الإنفاق عقبة كبيرة جدا تلاقي الواحد ماشي وبعدين يقابل واحد فقير ويقول له لله خد بالك أي نعم كتير منهم ما يستحقوش لكن أهو حتى ولو بالقليل ترضي ده وترضي ده وتاخد الأجر حتى لو هم خدوا الوزر خد أنت الأجر وربنا يكرمك فتلاقي الواحد يعني بيحط ايده في جيوبه عشان يطلع لواحد فقير حتى لو الفقير ما طلبش فيلاقي لا دي ورقة ب 100 لا بلاش بناء طب ب 50 برضه ما فيش ما فيش داعي ب 20 لحد ما يوصل في الآخر لربع جنيه ويطلعوا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لأنها عقبة عقبة شديدة جدا ولا يجوزها إلا أصحاب اليقين والثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى أنا عارف أن أنا بأنفق وربنا هيخلف عليا مش زيه لا بل أكثر منه بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك يا جماعة بسبب أن المال عقبة كبيرة جدا وإنفاقه عقبة ربنا سبحانه وتعالى قدم المال على النفس سبع مرات في القرآن والمرة الوحيدة التي قدم فيها النفس على المال فيها قول قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بقية الآيات السبعة التانية كان يقول أموالهم وأنفسهم لأن المال بيبقى غالي قوي على النفس لدرجة من يعني من كثرة تعلق كتير جدا من الناس بموضوع المال ممكن يضحي بنفسه علشان المال وممكن يحط ويخاطر بحياته عشان خاطر المال خد بالك أحيانا الإنسان يعمل في عمل العمل ده فيه خطورة كبيرة جدا واحد بيشتغل مثلا في الدور ال11 في في بيمحر البيت من بره أو بيعمل أي حاجة أو شغال في أي برج من الأبراج وممكن يقع ويموت ورغم ذلك بيخاطر من أجل الحصول على المال واحد جه لص سرق منه المال وهو عارف ان اللص ده معاه سلاح ورغم ذلك بيخاطر ويتبع هذا اللص ويجري وراه علشان ياخد فلوسه مرة تانية رغم انه عارف ان اللص ممكن يسرقه الناس اللي بيشتغلوا مرتزقة في الحروب وبيأجروهم كما كان بيحدث في ليبيا بيأجروا ناس علشان يبيدوا الشعب والمرتزق ده داخل وبيحارب وبيقاتل مش عن عقيدة لكن من أجل الحصول على المال فقط خد بالك فشو قد بيخاطر بحياته علشان خاطر إن هو يوصل للمال ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك القرآن زكى سيدنا صهيب الرومي واخد بالك علشان ضحى بكل ماله من أجل أن يخاطر من أجل أن يهاجر خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل طبعا صهيب راح يهاجر ورا النبي المشركين استخبوا له على مدخل مكة قالوا له جئتنا يا صهيب صعلوكا واليوم أردت بعد أن اغتنيت أردت أن تهاجر خلف محمد وتخرج بكل هذا المال والله هذا لا يكون قال لهم طيب إنكم تعلمون أني من أرماكم تعرفين أن أنا أكتر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام ولكن إيه رأيكم أنا ممكن أقتل كل واحد فيكم بسهم وأخلص عليكم وما تبقى أقتله بالسيف ولكن الطيب أحسن إن دللتكم على مالي تأخذوه وتتركوني أهاجر وأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجل قال فمالي في المكان الفلاني فترك ماله كل ماله اللي جمعه 13 سنة سابه كله للمشركين وراح بلا مال وبلا شيء وهاجر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلما وصل كان جبريل عليه السلام سبق صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده صهيب ضحى بكل ماله عشان يهاجر خلفك يا رسول الله وقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ومن الناس من يشري أي يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد راح النبي مقابله وهو مبتسم في وشه بيقول له ربح البيع أبا يحيى وفي رواية ربح البيع صهيب والرواية عند مسلم رحمه الله رحمة واسعة ولذلك النبي بقى بيشجعك ويقول لك تعالى نفتح الكتالوج عشان أعرفك فضائل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى أول حاجة رغم أن ربنا بيقول لك تنفق ورغم أن النبي بيقول لك أنفق ورغم ذلك بيقول لك يعني ستنفق وسيعوضك الله عز وجل ويخلف عليك المولى عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال جل وعلا ده في حديث قدس اللي فات في الآية القرآنية يقول جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن والنبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ومش محتاج ان هو يقسم ورغم ذلك بيقسم بيقول ثلاث اقسم عليهن كان اول حاجه من الثلاث حاجات لانها كانت عامله مشاكل عند كتير من الناس قال ما نقص مال من صدقه والله العظيم يا جماعه بيقين فيما عند الله وبيقين فيما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا عمرك ما هتنفق حاجه وفلوسك تنقص معاك كام 100 جنيه انفقت 10 ما بقاش معاك 90 لا يقينا بقى معاك 790 تخيل حضرتك ليه لأن الصدقة ب 700 ضعف وهشوف بقى الآيات اللي جاية إن شاء الله وهتسمع حاجات كتيرة جدا يبقى إذا ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة ده أول حاجة أول تشجيع من النبي ليك عشان تنفق تاني حاجة الصدقة زي ما قلنا ب 700 ضعف قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الحبة دي شوف خد بالك بقى أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مية في سبعة بسبعمائة ولذلك سبحان الله يعني شوف بقى تخيل حضرتك لما تنفق جنيه وأنت تعلم أن ربنا هيخلف عليك بأكثر من ذلك بكثير وفوق ده كله يتكتب لك 700 صدقة بالجنيه اللي أنت دفعته بل مش عايز أقول لك بالجنيه بل حتى بالربع جنيه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق يبقى 700 ضعف أي نعم لا ده في حديث عجيب جدا بس تصلى لحبيبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من تصدق بعدل تمرة يعني من تصدق بما يوازي تمرة بس بشرط من كسب طيب من مال حلال فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة الفلو اللي هو المهر الصغير حتى تصير الصدقة كالجبل تخيل حضرتك تمراية تيجي يوم القيامة لو أنت تصدقت مثلا ب 2000 تمراية تيجي يوم القيامة تلاقي 2000 جبل من الحسنات إيه الجبال دي كلها يا رب بسبب ال 2000 تمراية اللي انت تصدقت بيها في الدنيا سبحان الملك ولذلك النبي عليه كان يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ثالث حاجة من التشجيع تشجيع النبي ليك عشان تنفق ان المال الذي تنتفع به فعلا مش المال اللي انت بتصرفه على نفسك لا ده المال اللي انت بتتصدق به في سبيل الله يقول النبي كما عند البخاري بيسأل الصحابة بيقول لهم أيكم مال وارثه عنده أفضل عنده من ماله قالوا ليس فينا أحد يا رسول الله مال وارثه عنده أفضل من مالي يعني في حد فيكم بيحب إن المال دوت يصرفه الورثة ولا يصرفه هو قالوا لا ده احنا نحب ان احنا نستمتع بمالنا فقال فمالك ما قدمت المال بتاعك انت بقى اللي انت قدمت قدمته في سبيل الله ومال الورثة ما أخرت كتير من الناس يقول يا عم حوش عشان ال- ال- الذرية وعشان الأحفاد وعشان وعشان أنا ما بقولش ما تأمنش ذريتك أمنهم وجزاك الله خيرا لكن أمن نفسك برضه لأن يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ابنك اللي شلت فلوسك وبخلت بالزكاة وبالصدقة يوم القيامة هيجري منك هتقول له يا ابني بس حسنة واحدة يقول لك ما- يعني معلش ما اعرفكش واخد بالك يوم قيامة بقى والكل بي- بيقول ده إذا كان الأنبياء صلوات ربي والسلام عليهم أجمعين الكل سيقول إلا بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكل سيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة لو انت خايف ان الفلوس تنقص لا ده انا بطمنك ده الفلوس كمان مش ربنا هيعوض عليكم بس ده الفلوس هتزيد وربنا هيبارك فيها بفضل الله سبحانه وتعالى ال- النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصة واحد من الأمم السابقة والقصة رواها مسلم إن النبي بيقول كان في واحد في بني إسرائيل ماشي كده في الصحراء فلقى سحابة في السماء وفيها صوت طالع منها بيقول اسقي حديقة فلان حديقة فلان ده خ- خلي المية دي كلها تنزل في الحديقة بتاعته قال فتتبعت السحابة وهي تسير حتى وقفت وأفرغت كل الماء الذي فيها في حديقة بعينان مفيش ولا نقطة مية طلعت بره قال فوجدت رجلا طيب السمت يمسك مسحاة ويوزع الماء على الأرض عشان الأرض كلها تتسقي فقلت له ما اسمك اسمك ايه فقال اسم فلان يعني مثلا لو مثلا هو سمع في السحابة بتقول اسقي حديقة أحمد فقال له اسمك ايه؟ قال له اسم أحمد نفس الاسم اللي سمعه من السحابة فقال لما تسأل قال أما إني سمعت صوتا من تلك السحابة يقول اسق حديقة فلان فسقط الماء في حديقتك ماذا تصنع؟ قال له أما إذ سألت عن ذلك فإني أنتظر حتى يخرج آه، الثمر من الأرض ديت فأقسمه ثلاثا ثلثا للفقراء وثلثا لأهل بيتي وثلثا أرده في الأرض مرة أخرى قال لذلك صنع الله بك فربنا سخر له سحابة تسقط الماء كله في أرضه ولم تسق أي أرض غير هذا أرض هذا الرجل فالإنفاق بيكون سبب في الخير اللي بيوصل لك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة ملك مخصوص يدعي لك وأنت تعلم أن دعاء الملك أفضل من دعائك أنت لنفسك لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شغلتهم العبادة شغلتهم التسبيح شغلتهم القيام والركوع والسجود وتنفيذ أوامر علام الغيوب سبحانه وتعالى فالملك بيدعي لك زي ما قلنا في أول الدرس ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فملك منهم بيدعي لك يا منفق يا اللي بتنفق في سبيل الله وما بتبخلش لأن المال ده أنت مستخلف فيه اوعى تفتكر ان انت تملك ملكا حقيقيا ابدا كلنا مستخلفين في هذا المال ربنا اعطاك عربيه انت مستخلف في هذه السياره اعطاك مال انت مستخلف فيها اعطاك زوجه واولاد انت مستخلف لانك يوم القيامه سترد تلك الامانات وستسال عن كل ما اعطاك الله عز وجل لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع من ضمنها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه يبقى إذن ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا الله أكبر ملك بيدعي لك يا مسلم ملك مخصوص نازل لك يلي بتنفق ربنا بيكرمك بملك مخصوص نازل لك ويقول يا رب اخلف على الراجل الطيب ده واخلف على الأخت الفاضلة دي بينفقوا يا رب ومش خايفين بينفقوا وعندهم ثقة فيك بينفقوا وعندهم يقين فيما عندك يا رب العالمين وعمر ما كان عندهم سوء ظن بل عندهم حسن ظن بيك يا رب ان انت ستخلف عليهم ولو لم يخلف الله عز وجل عليهم برضه هينفقوا عشان هم بيأتمروا بأمر الله سبحانه وتعالى رقم ستة حضرتك وحضرتك الأجر وصل لكم والله إن شاء الله حتى لو لم تقع الصدقة في يد من يستحق الصدقة خدوا بالكم حديث جميل أول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيقول إن في واحد من بني إسرائيل بيقول راجل خارج من بيته راجل نيته طيب قوي قوي وراجل طيب وواضح انه مخلص وده واضح من الروايه يعني بيقول لاتصدقن الليله بصدقه فخرج لقى واحد معدي كده فقال له خد يا اخي الصدقه دي خدها فالناس قعدت تضحك تاني يوم الصبح قعدوا يتكلموا شوفوا الراجل الطيب الغلبان ده عمل ايه راح اتصدق على واحد حرامي فالراجل كانه حس ان الصدقه لم تقبل فقال خلاص عيد الصدقه مره تانية قال لأتصدقن الليلة بصدقة فراح مديها الواحدة غلبانة كده معدية هو ظن إن هي غلبانة طلعت المرأة دي عياذا بالله زانية فالناس قالوا تصدق الليلة على زانية فقال سبحان الله يعني أتصدقت على زانية كأنه حس أن الصدقة ضاعت قال لأتصدقن الليلة بصدقة للمرة الثالثة فطلع فإدى الصدقة فوقعت في يد رجل غني فحزن وقال إنا لله وإنا إليه راجعون تصدقت على سارق وزانية وغني كأنه عايز يقول يعني الفلوس راحت كده إيه بلاش يعني فإذا بالمولى عز وجل يرسل له ملكا في صورة بشر ويقول له وهو يبشره أما صدقتك فقد قبلت وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته يمكن السارق ده كان بيسرق عشان هو محتاج ياكل لقمة مش لاقي لقمة ياكلها فيمكن لما اديته يعمل بفلوس دي مشروع في فيستعف عن السرقة وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها يمكن كانت خارجة عياذا بالله وده مش عذر لكن يمكن كانت خارجة لأن عندها ضعف إيمان وعندها أولاد نفسها تصرف عليهم وملهاش حد ينفق عليهم فخرجت عياذا بالله وامتهنت هذه المهنة القبيحة من أجل أن تنفق فلما اديتها الفلوس يمكن تعمل مشروع تبيع وتشتري وتأكل ولادها من الحلال وتبعد عن الحرام ده وأما الغني فلعله أن ينفق بعد ذلك أن ينفق بعد ذلك يقول يعني معقولة أنا غني وواحد بيتصدق عليا وأنا عندي فلوس وما أتصدقش فيمكن يغير ويبدأ يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى الأجر وصل لك حتى لو وصلت الصدقة لمن لا يستحق تلك الصدقة رقم سبعة الصدقة يا جماعة والإنفاق سبب في تفريج الهموم والكروب الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا أو بلاش كربة واحدة لا نفس الله عنه عشر كربات من كرب الدنيا لكن لا لأنك نفست كربة مسلم فربنا سبحانه وتعالى يتولاك يوم القيامة ويتولاك دنيا وآخرة سبحانه وتعالى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد مش بقى مالك هيكون في عونك ولا نبي كريم ولا ولي من أولياء الله أبدا الملك سبحانه وتعالى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والمثال العمل الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان ثلاثه كانوا ماشيين يا جماعه فنزلت المطر كده وهم ماشيين كده بين الجبال فدخلوا غار عشان يستخبوا من المطر ففجاه الميه وقعت صخره فسدت فم الغار كلكم عارفين القصه فواحد فيهم قال طب يعني انه لا ينجينا من هنا الا ان نسال الله عز وجل باعمالنا الصالحه وده باب من باب التوسل والتوسل فيه من هو مش فيما ما هو مشروع وفيه انواع من التوسل ما هو ممنوع لكن من انواع التوسل المشروع ان انا اتوسل الى الله عز وجل باي عمل صالح اكون عملته ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى فالاولاني قال له يا رب ولو لكم كده ببساطة قال يا ربي أنا كان عندي أب وأم وكنت بكرمهم وفي يوم من الأيام وكل يوم بأكلهم وأشربهم قبل ولادي في يوم من الأيام رحت كده أرعى ويعني رحت بعيد كده بالغنم فاتأخرت رجعت لقيتهم نايمين وقفت باللبن بعد ما حلبت الشياه وفضلت مستني أمي وأبويا لحد ما يصحوا ولادي بيتضاغون جوعا وبيقولوا لي يا أبي عايزين نشرب هنموت من الجوع وفضل واقف مش عايز يشرب ولاده قبل أمه وأبوه ومش عايز يصح أمه وأبوه عشان ما يقلقهمش من حلاوة النوم فضل واقف باللبن من بالليل لحد الفجر اول ما صحي امه وابوه راح مشربهم وبعدين كده راح مشرب اولاده رغم ان هو جاي تعبان من الشغل فبيقول يا رب لو كنت عملت العمل ده ابتغاء مرضاتك ففرج عنا الصخره فانفرجت شيئا يسيرا لكنها لا تسمح للخروج طيب والتاني عمل ايه هنعرف التاني والتالت عملوا ايه ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل إن فعلا الإنفاق بيكون سبب تفريج الهموم والكروبات عن الإنسان لأنك أنت بتفرج هم مسلم فلما اتفرج هم مسلم لا يمكن في حد في الدنيا يكون أحن من ربنا سبحانه وتعالى هو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع فلما المولى عز وجل يرى منك هذه الرحمة لإخوانك الله عز وجل يغدق عليك من فضله ورحمته وإحسانه ويفرج كروباتك وهمومك ولسه ذاكرين الحديث اللي رواه البخاري ومسلم قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار لأن المطر كان شديد فالصخرة قفلت الغار يقينا الثلاثة ممكن يموتوا فواحد توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين والتاني راح توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن هو رجل عفيف قال يا رب كان ليا بنت عم وبنت عمي دي كانت جميلة وكنت بحبها أكتر إنسانة في الدنيا بحبها في يوم من الأيام حصل لها كده يعني ظرف مادي كده ومعاش فلوس فجتني واحتاجت فلوس فطلبت منها عياذا بالله أنها تمكنني من نفسها فمشيت وما رضتش تمكنه من نفسها ولما بحثت عمن يعطيها مال فما فيش حد أعطاها رجعت له مرة تانية وقالت لا تفض الخاتم إلا بحقي قال فلم فلما جلست بين شعبها الأربع وقالت لي اتق الله قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها هذا المال فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا الصخرة انفرجت بس برضه لسه ما ينفعش يخرجوا لسه فاضل وقت حتة تانية عشان يخرجوا فجاء الثالث وتوسل إلى الله عز وجل بأمانتي قال له يا رب أنا كنت أجرت ناس علشان يشتغلوا في الأرض بتاعتي واتفقت معاهم كل واحد فيكم هيشتغل في الأرض آخر اليوم هياخد شوية رز قد كده فكل واحد بعد ما خلص الشغل خد الأجرة بتاعته إلا واحد قال لا أنا مش راضي بالأجرة دي مع إنهم اتفقوا على كده من أول اليوم غاب الراجل عنه والراجل صاحب الأرض خد شوية الرز دولت باعهم وجاب فلوسهم وبدأ يتاجر فيهم لحد ما نماله الفلوس وكترها له وأصبحت الفلوس ديت يعني وادي مليء بالأبقار والأغنام والإبل والأموال فالراجل جاله بعد كام سنة وقال له اتق الله وأعطني حقي قال كل ما في الوادي هو هو لك كل الأغنام والأبقار والإبل والأموال كل ده بتاع قال له أتستهزئ بي قال والله لا أستهزئ بك وإنما هو مالك ثمرته لك وراح مديله الفلوس كلها واداله كل الحياة دي كلها فقال الرجل اللهم إن كنت اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة فانفرجت وخرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى ودايما كنت لما أذكر الحديث ده أقول تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك لو إن كل واحد فيكم كان الرابع والثلاثة دعوا وتوسلوا إلى الله عز وجل وربنا تقبل منهم وأمر الصخرة أن تنفرج لكن فاضل أنت ودعوتك أنت وتوسلك أنت فيا ترى عندك ايه عمل صالح تتوسل به الى الله سبحانه وتعالى عندما تقع في اي كربه، اسال الله عز وجل ان يفرج كل كربات المسلمين. من بين الأسباب أيضا ومن بين الثمرات الجميلة للإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى أنه سبب للشفاء من كل الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن داووا مرضاكم بالصدقة حكيت لكم قبل كده عن رجل غني مليونير كان ابنه مريض لف بيه على كل بقى الأطباء في أوروبا وأمريكا ولم يجد علاجا والله عز وجل هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفين قدرا بيفتح أحد الكتب فلقى هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة قال والله بيقين كده إن شاء الله أعملها خرج وحط رزمة فلوس كبيرة كده في جيبه وقال أول حد فقير أقابله إن شاء الله أديله الفلوس دي كلها لقى امرأة فقيرة زي أمهاتنا كده فحط الفلوس في إيديها الست كان يغمى عليها من كتر إيه الفلوس دي كلها يعني أقصى ما تتمناه نص جنيه ولا جنيه لقت في إيديها حوالي 5000 جنيه فقالت له كل ده قال لها بس ادعي لابني بالشفاء وراح ماشي وراجع بيته بيقول فلما ذهبت إلى البيت لقيت ابني ما شاء الله قايم كده ونشيط ووشه محمر مالك يا ابني قال مش عارف فجأة كده حسيت كده بنشاط دب في جسمي خده تاني يوم وسافر أوروبا وعمل تحاليل وكشوفات مرة تانية وإذا بالمرض قد انتهى من جسد هذا الولد داووا مرضاكم بالصدقة رقم تسعة الصدقة وقاية من المصائب والآفات واحد عنده مصنع ممكن المصنع ده يا رب يحفظ يا رب أموال المسلمين واحفظ يعني أولاد المسلمين ويصحى يحفظ لكل المسلمين يحفظ كل المسلمين يا رب العالمين ممكن مصنع مرة واحدة يجي له مس يولع ممكن فيلا ولا شقة يحصل ربنا يعافينا ويعافيكم زلزال وتقع الصدقة تقي من تلك المصارع قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات الله يعني لا تيجي آفة في الزرع بتاعك لو كنت مزارع ولا يجي حاجة تهلكك ولا تهلك حد من قرايبك ولا يجي مصرع سوء ولا يحصل أي مصيبة في أهل البيت ربنا بيحفظكم بالصدقة بفضل الله سبحانه وتعالى ويمكن ذكرت لحضراتكم ان في الستينيات في في مصرنا الحبيبة كان حصل ان دودة القطن اجتاحت كل يعني مزارع القطن اللي موجودة في مصر كان في واحد في إحدى القرى في مدينة بني سويف الرجل ده ما فيش ولا دودة دخلت الأرض بتاعته فالناس مستغربة فحكوا لأحد المشايخ فسافر بنفسه وشاف المنظر لقى المنظر يا جماعة والله العظيم بصدق لقى كل الأراضي مليانة بدود القطن والقطن كله متاكل بسبب الدودة بص الأرض الرجل ده كانت في وسط الأراضي الأرض بتاعته خمس فدادين ما فيهاش ولا دودة فاستغرب فبيقول له بتعمل ايه قال له في يوم من الايام قرات حديث السحابه اللي لسه قايله قايله لحضراتكم من شويه ان واحد ما شاء الله يوم ما بيطلع المحصول بيطلع تلت المحصول للفقراء واليتامى والارامل وبيكرمهم ويعني بيحاول ان هو يوسع عليهم عشان يدخل الفرحه على قلوبهم فربنا ساق له سحابه مخصوصه تسقي الحديقة بتاعته في وقت كان فيه جدب وقحط في المكان دوت فلما سمعت الحديث ده قلت هعمل زيه بالظبط إن شاء الله فكل لما يطلع المحصول أقول للفقراء في في مسجد القرية يا جماعة أرجو من فقراء المدينة وكلهم معروفين طبعا مين هم أرجو إن هم يجتمعوا بكرة عشان بكرة إن شاء الله بعد الفجر هجمع المحصول كان يجمع المحصول ويطلع تلته ويوزعه على الفقراء واليتامى والمساكين فدخل القطن, القطن كله اللي في البلد كلها دخلوا دودة القطن إلا أرض الراجل ده فالعالم ده حب إن يجرب تجربة كده راح واخد سنبلة من الغيط اللي جنبه أو من الأرض اللي جنبه كان مليانة دود فراح رميها في أرض هذا الرجل الصالح وإذا بالدود يخرج جريا من الأرض دي عشان يروح الأرض التانية لأن فعلا لا مكان لك في أرض هذا الرجل الصالح اللي بيكرم الفقراء واليتامى والمساكين رقم عشرة الصدقة سبب للنجاة من نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة أمال بقى اللي بيأكل يتامى واللي بيعمل رواتب للأرامل والمساكين والفقراء واليتامى ربنا يبارك في المسلمين ويبارك يا رب في كل من ينفق رقم 11 وده آخر حاجة إن الصدقة سبب لدخول الجنة بل ولأن ينادى عليك من أبواب الجنة الثمانية قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر ما على ما على ما على واحد منا أن يدخل من أي باب فهل يدعى أحد يا رسول الله من أبواب الجنة الثمانية قال أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم وفي رواية قال أجل وأنت هو يا أبا بكر اللهم صل وسلم وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ده بيفكرني بقول أمنا عائشة لواحد من العشر المبشرين بالجنة اللي هو عبد الرحمن بن عوف في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جايه له تجارة لعبد الرحمن بن عوف تجارة من اليمن ومن الشام قد إيه يا جماعة 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها بالبضايع اللي عليها يعني تساوي النهاردة إيه؟ تساوي النهاردة 900 عربية مقطورة مليانة بضائع ومحملة بالخير فلم يتصدق بالبضائع فقط بل تصدق بالبضائع وإيه والنوق اللي هي اللي هي تعتبر العربية النقل اللي إيه اللي محملة البضاعة سبحان الملك مين يعمل كده مرت النوق اللي هي الجمال من أمام غرفة أمنا عائشة فالغرفة تزلزلت فقالت ما هذا قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف فقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله وده مش معناه ان هو ده السبب الوحيد اللي يدخله الجنة لأن أسباب كثيرة جدا أولها إيمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من ضمن الأشياء اللي بارزة قوي في حياة عبد الرحمن بن عوف كثرة الإنفاق في سبيل الله فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا أماه أنت التي قلت كذا وكذا قالت أجل قال أشهدك, أشهدك أني قد جعلتها كلها لله فجاء بعض التجار وهم ما عرفوش ان هو عمل ايه فقالوا يا ابن عوف سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن ومن الشام اتبيع قال ابيع بكم تشترون قالوا بضعف الثمن قال لهم لا قالوا له بضعفي الثمن قال لهم لا قالوا له بخمسة أضعاف الثمن ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك قال بل وجدت من يعطي أكثر من ذلك قالوا وجدت قال وجدت وبعت قالوا من قال بعتها لله سبحانه وتعالى الذي يضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك حبايبي لو تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة العقبة الثانية على الصحابة أخذ البيع على أي شيء قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر معاك تنفق معاك حاجة بسيطة برضه تنفق ولو حاجة بسيطة مفيش مشكلة يعني سبحان الملك وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر البيعة الجميلة التي أخذها النبي عليهم صلى الله عليه وسلم وأوعوا تفتكروا يا جماعة أن الإنفاق ده بيكون فقط للأغنياء بل للأغنياء والفقراء بل أنت لو تلاحظ وتقرأ تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن أكثر حالات الإنفاق يا جماعة كانت بين فقراء الصحابة يبقى واحد فقير جدا وتيجي تسأله يعطيك ما عندهم مش فارقة معاه واحد تاني تقول له مش عارف ايه يعني بص كانوا حتى يتصدقون بحتى بالطعام اللي هم هياكلوه ورغم ذلك يتصدقوا للي عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ويقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة ولذلك قال جل وعلا في وصف هؤلاء الصحب الكرام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شدة الفقر والحاجة ورغم ذلك يبقى في قمة احتياجه للشيء ده ورغم ذلك يتصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاله في يوم من الايام واحد كان محتاج ياكل عايز حد يضيفه فارسل النبي الى بيوت ازواجه التسعه يا فلانة ماذا عندك من طعام قالت والله يا رسول الله ما عندي إلا الماء والثانية ما عندي إلا الماء والثالثة والتاسعة كلهم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام التسعة يا جماعة ما فيهاش غير مية مية عشان نحمد ربنا على الخير اللي احنا فيه بيبقى الواحد عنده خير قد كده وهو لا يحمد المولى عز وجل فبيقول ما عندوش غير مية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد قام من الصحابة فقال له أنا يا رسول الله فراح البيت وخد الضيف معاه وقال لزوجته ما عندك من طعام قالت له والله ما عندي إلا قوت الصبية ما عنديش غير شوية أكل على قد ولادنا فقال لها يعني نوميهم يعني اعملي نفسك كأنك بتعملي الأكل ونوميهم لحد ما يناموا ثم أنضجي الطعام ثم اعملي يعني حاولي انت ايه يعني تخلي الضيف يتخيل ان انت بتصلحي المصباح او بتعليه وطفي المصباح وتعالي نوهمه احنا الاثنين ان احنا بناكل علشان ما يتكسفش فعملوا كده راحت منيمه الصبيه ومجهزه الاكل وقدموه للضيف وعملوا نفسهم ان هم بيعدوا الطعام لنفسهم فجت تظبط المصباح فعملت نفسها بتنوره فاتطفى فقالوا للضيف سامحنا معلش يعني ايه المصباح اتطفى فقعد ياكل وهم يعملوا نفسهم يصدروا من افواههم صوت كانهم بياكلوا عشان يوهموا الضيف ان هم بياكلوا عشان الضيف ما يتكسفش يقول طب هم ما بياكلوش وانا اللي باكل طب اسيب نص الاكل لا اوهموه ان هم بياكلوا عشان ياكل كل الاكل براحته فاكل الضيف حتى شبع فلما خرجوا لصلاه الفجر ضحك النبي وقال ما يعني لقد عجب ربكما مما صنعتما الليله بضيفيكما شوف قد ايه وفي رواية لقد ضحك ربكما مما صنعتما بضيفيكما في هذه الليلة وإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن كما ثبت عند أحمد بسند صحيح فإن هذا العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولذلك زي ما قلت لحضرتك حتى ولو نفقة بسيطة ولو أمر يسير جدا جدا يا جماعة يا جماعة احنا ممكن نلاقي عندنا في بيوتنا هدوم في الدواليب مركونة حدش بيستعملها ولا حد عايز يطلعها ولا يستعملها ممكن نلاقي عندنا أكل مركون بقاله فترة وممكن الأكل ده يترمي أو ممكن حتى هيفسد فأعطيه للفقراء أفضل من أن أنا أرميه لأن أنا سأحاسب على كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح سبق درهم مئة ألف درهم إزاي درهم يسبق مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل كان عنده عرض كثير من المال فتصدق بمئة ألف درهم واحد عنده مثلا مليار راح مطلع مئة ألف والرجل الثاني لم يكن عنده سوى درهمين فأنفق درهما وأبقى لنفسه درهما كأنه تصدق بنصف ثروته فسبق درهم مئة ألف درهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره حال النبي مع الانفاق كان عامل ازاي النبي عمال بيشجعنا على ان احنا ننفق في سبيل الله وعلى ان احنا نعمل ونعمل, ونعمل. طب حال النبي كان عامل ازاي كان بينفق ازاي احواله كانت عامله ازاي هو سيد ولد ادم الذي قال عنه جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال يعني جل وعلا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم المولى عز وجل بيوصف حبيبنا بأنه كريم عمره ما بخل على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس والحديث رواه البخاري ومسلم كان النبي أجود من الريح المرسلة وفي رواية كان النبي أجود الناس وأجود وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل أو حين يلقاه جبريل يدارسه الوحي وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة شفت حضرتك سرعة الريح اللي لا يمكن أي سرعة تضاهي سرعة الريح أهو إنفاق النبي كان أسرع من سرعة الريح صلى الله عليه وسلم ولذلك سيدنا أنس بن مالك يقول كما عند الترمذي سند صحيح كان النبي لا يدخر شيئا لغد أبدا انتوا ناسين حضراتكم أن النبي كان يقول كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض أنا مش عايز حاجة تفيض يا دوب أنا عايز يا رب ترزقني أنا وأزواجي على قد اللي يأكلنا مش اليوم لأ الأكلة دي بس ولما يجي ميعاد الأكلة التانية ألجأ إليك يا رب وأسألك أن أنت ترزقنا بالأكلة اللي بعدها شوف قد ايه شفت قد ايه النبي عليه الصلاه بيقول لك انا محتاج ان انا فعلا اذل نفسي وافتخر الى الله سبحانه وتعالى لان نعمه كبيره جدا ان الانسان ينكسر بين يدي خالقه سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاه في يوم من الايام وده كان من ضمن عجائب عجائب ما ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم ان واحد جاله كان لسه ما اسلمش بيقول له يا محمد اعطني مما اعطاك الله فالنبي كان لسه خارج من غزوة وكان في غنائم كثيرة جدا كان من ضمن الغنائم غنم بين جبلين يعني ممكن تكون 5000 شاة 10000 شاة أعداد كبيرة جدا فقال النبي للرجل حتى الرجل كان يعني مخه إيه يعني ما كانش مصدق نفسه قال له أترى تلك الأغنام التي بين الجبلين قال أجل يا, أجل يا محمد كان لسه ما أسلمش فقال فخذها خذ الأغنام دي كلها فقال أتسخر بي قال له لا لا لا خذ الأغنام كلها أنا لا أستهزئ بك فالراجل راح واخد كل الأغنام وما سابش ولا واحدة وراح رايح للقبيلة بتاعته القبيلة بتاعته كلهم كانوا كفار والراجل ده كان سيدا في قبيلته أول ما وصل عند القبيلة بتاعته ولقى ما حد طب ليه لما وصل ما كان ممكن يبعت حد لا قال لك ما اوصل لحد ما إيه أشوف هو هيسيبني أروح بالأغنام دي للقبيلة ولا هيبعت واحد ورايا ياخدها مني تاني حتى ما وصل هناك وبعدين راح مصرخ في القبيلة وقال يا قوم أسلموا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا بيقول لهم الرجل ده ما بيخافش من الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم فأسلمت القبيلة كلها شفت النبي المؤيد بالوحي من السماء بيبص الموضوع ازاي ايه يعني شوية غنم يروحوا ويجي قبيلة كاملة تسلم لله جل وعلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تعال نكمل موضوع الإنفاق ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسوا محبة ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع أحوال النبي مع الإنفاق صلى الله عليه وسلم النبي بيقول كما عند البخاري ما يسرني أن عندي مثل مثل أحد ذهبا يعني قد جبل أحد من الذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا النبي بيقول أنا ما يسرنيش أن يبقى عندي قد جبل أحد ذهب ومش ع- يعني يعد عليها ثلاث أيام ما يسرنيش أن يفضل منه دينار واحد إلا فقط لو كان عليا آه، بعض الدنانير لدين فأنا أحطهم كده للدين والباقي كله أقسمه على عباد الله هكذا وهكذا وهكذا أي لا أترك بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في رواية عند البخاري امرأة أرسلت بردة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يلبسها بردة جديدة فنبي فرح بيها فإذا بصحابي من الصحابة قال يا رسول الله اقسنيها يا رسول الله ادهاني عشان ألبسها فالنبي كان لا يرد أحدا تخيل لسه بردة لسه جاله لسه بيلبسها فالراجل بيقول له ادهاني فقال له اتفضل خدها كان النبي لا يرد أحدا أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم فبعد ما دخل النبي الصحابة قعدوا يلوموا الصحابي ده قالوا له ما أنصفت إذ علمت أن النبي قد أخذها محتاجا إليها فتطلبها منه قال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني وبالفعل يقول الراوي فعاش هذا الرجل وترك تلك البرد عنده فلما مات كانت كفنه رضي الله عنه وأرضاه ولذلك من خلال الموقف ده ندرك معنى حديث سيدنا جابر كما في البخاري ومسلم ما سئل النبي عن شيء قط فقال لا عمر ما النبي اتسأل وقال لا أبدا وسيدنا أنس يقول كما في الصحيحين كان النبي أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وده يفكرنا بكلمة أمنا خديجة لما كان في بداية نزول الوحي وضمه جبريل عليه السلام في الغار وقال له اقرأ فعاد مرتجفا ومفزوعا إلى خديجة وقال لها والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا اللي زيك لا يمكن يخزى أبدا يا رسول الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده الصحابة اتعلموا من النبي الجود والإنفاق أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تتصدق بحبات العنب يجي فقير فتديله كم حباية عنب فبعض الصحابيات يقولوا لها يا أمنا يعني تتصدقي بحبات العنب قالت سبحان الله تلك العنبة كم فيها من ذرات قالوا كثير قالت فقد قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شوف قد ايه وكانت لما تطلع صدقات كانت تعطر الصدقة تحط عطر على الصدقة يقولوا لها ليه كده يا أمها تقول لهم لأن الصدقة ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق لما ندب النبي الصحابة للصدقة جاء أبو بكر بكل ماله فقال النبي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال له تركت لهم الله ورسوله شوف اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب جاله في يوم واحد 22 ألف درهم فلم يقم من مجلسه حتى فرقها جميعا وهو يتلو قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان أحيانا يتصدق بالسكر فقالوا له لماذا السكر قال فأنا أحب السكر وأحب أن أتصدق مما أحب حتى أنال البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سيدنا عثمان بن عفان يشتري بئر روما ويجهز جيش العسرة وفي يوم من الأيام حدث قحط وجدب في عهد أبي بكر الصديق وكانت جاية قافلة مليئة بالتجارة وبال- وبالبضائع وال- وال- والطعام آه، لعثمان ل- لعبد الرحمن لعثمان بن عفان وإذا به يوزع كل ذلك على فقراء المدينة فيقول أبو بكر أما علمتم أن الأزمة ستنفرج ولكنها انفرجت على يد من استحيا النبي منه وقال أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى طلحة بن عبيد الله في يوم من الأيام جاله 700 ألف درهم فبات طول الليل يتململ فزوجته لي أم كلثوم بنت أبي بكر ذرية بعضها من بعض قالت له ما بك يا طلحة قال لها يعني 700 ألف درهم موجودين في بيتي فمش عارف أعمل إيه كيف ألقى الله بتلك الأموال ومن الم- ومن المسلمين من يتضاغون من الجوع قالت لا عليك إذا أصبحت فقسمها بين أصحابك فقال لها إنك موفقة بنت موفق طبعا ربنا موفقها لفعل الخير كما وفق أبيها أبي بكر الصديق لفعل الخير جعفر بن أبي طالب كان يعني كان المساكين يشوفوه يفرحوا بيه فرحة شديدة وكانوا يستنوه وهو راجع من الصلاة من المسجد إلى البيت يقفوا له صف كده ياخدهم معاه ولا يأكل أبدا بدون المساكين رضي الله عنه وأرضاه حكيم بن حزام بعد وفاة الزبير بن العوام هو قابل ابن الزبير فقال له كم على أبيك من الدين قال عليه ألف ألف عليه مليون درهم قال علي نصف دينه وراح مسدد عن الزبير بن العوام نص مليون درهم ده حكيم ابن حزام أبو الدحداح أبو الدحداح صحابي جليل في يوم من الأيام والقصة في غاية الروعة والجمال كان في رجل من الأنصار هذا الرجل كان عنده بستان والبستان بتاعه كان بجواره على طول مباشرة بستان لطفل يتيم الطفل ده حب يبني سور بين البستان بتاعه وبستان أبي الدحداح وبين بستان هذا الرجل الأنصاري وهو بيبني السور لقى نخلة اعترضت السور فقال للرجل الأنصاري قال أعطيني النخلة ادهاني هدية أو عامل السور من حواليه قال له لا قال له طيب بيعني النخلة بيعها لي فقال له لا قال إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي ما كانش عايز يعصى أمر النبي لكن هو كان متضايق إن هذا الغلام راح شكى للنبي صلى الله عليه وسلم فراح اشتكى للنبي فالنبي جه مع الإيه مع الغلام اليتيم وقال لهذا الرجل الأنصاري أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال بعه النخلة قال لا يا رسول الله قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة فقال لا يا رسول الله وزي ما قلت لحضراتكم هو لا يريد أن يعصي أمر النبي لكن هو اتضايق إن الغلام راح اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم كان مين واقف بجوار النبي كان واحد اسمه أبو الدحداح قال له يا رسول الله ألئن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل وانتم عارفين ان ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها فراح هذا الرجل هو ابو الدحداح راح للرجل الانصاري قال له هل تعلم بستان ابي الدحداح قال أجل ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحدح ده أجمل بستان في المدينة في 600 نخلة وبئر وبيت وبعدين والسور حواليه يعني كفاية إنتاجية وكان النخل بتاعه كان بيطلع أجمل وأجود تمر في المدينة فقال البستان بما فيه كله لك على أن تعطيني تلك النخلة قال هي لك فذهب أبو الدحداح للنبي وهو سمع البشرى لكن أراد أن تتكرر البشرى مرة أخرى قال يا رسول الله ألا إن اشتريت ألا إن اشتريت النخل أعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذق رداح أي كم من نخلة مثمرة كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة راح أبو الدحداح مع الأنصار عشان يسلموا البستان فلما وصلوا هناك لقى أبو الدحداح لقى زوجته وأولاده جوه البستان فراح منادي من بره يا أم الدحداح قالت أجل يا أبا الدحداح قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا فقالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل الزوجة وهي خارجة من البستان لقيت طفلها الصغير خدت مراية من الأرض حطها في فمي ولسه بياكلها راحت مطلعاها من فمي وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله الله أكبر الإمام العالم شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام كان بيروح مع أهل مرو ويروحوا يحجوا مع بعض يجمع منهم الأموال أنت هتحج هتدفع كام 20000 درهم وأنت 10000 وأنت كذا يجمعها كلها في صندوق ويفضل يصرف عليهم طول الطريق ويجيب لهم هدايا من مكة ومن المدينة ويصرف عليهم هم جايين أول ما يرجعوا يرجع لهم كل الفلوس فيما عدا ثمن الهدي الذي يذبح في الحج فقط وبعدين في سنة من السنين رايحين يحجوا ف لقوا نفسهم هم بيستراحوا في مكان امرأة تأكل من مزبلة عافاكم الله فبيقول لها لماذا تأكلين يا أماه من تلك المزبلة قالت أنا وأهل القرية لم نذق طعاما منذ ثلاثة أيام فراح مطلع الصندوق وراح مديهولها قال لها كل هذا المال هدية لك ولأهل القرية ثم نظر إلى إخواني وقال هذا حجنا في هذا العام اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراحوا راجعين إلى مرو فلما نام في تلك الليلة سمع مناد يقول حج مبرور وذنب مغفور ابن المبارك كان ليه تلميذ نجيب جدا هذا التلميذ في يوم من الأيام سجن بسبب مال فلما علم ابن المبارك ذلك راح لصاحب المال قال له كم لك من المال قال له كذا قال له خذ هذا المال واذهب الآن وأخرجه من السجن ولا تخبره أني أنا الذي أعطيتك المال راح الراجل وتنازل عن القضية وطلعه من السجن فبعد كده ابن المبارك قابل تلميذه قال أين كنت قال كنت في السجن وقال وكيف خرجت قال جاء رجل صالح ودفع المال عني دفع الله النار عن وجهه يوم القيامة قال ادعوا له بخير وما علم هذا التلميذ بفعل ابن المبارك إلا بعد موت عبد الله ابن المبارك عايز أقول لحضراتكم شوية نصائح غالية بالنسبة لموضوع الإنفاق ما دمنا هننفق إن شاء الله ونعين اليتامى والأرامل والمساكين وصدقوني والله العظيم صفقة رابحة صفقة ما بعدها صفقة هتنفق المال ربنا هيعوض عليك وهيخلف عليك وفوق ده كله الصدقة الصدقة ب 700 صدقة وفوق ده كله ربنا هيبارك لك في فلوسك وهيشفي لك مريضك ويفرش كربك ويدفع عنك مصارع السوء ويدفع عنك كل الآفات والهلكات وينجيك في الدنيا والآخرة والمؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقات يوم القيامة وينجيك من النار ويدخلك الجنة بصدقة يعني ربح البيع أبا يحيى فعلا ربح البيع لكن عايزك تعمل شوية حاجات رقم واحد عايزك تجدد النية في كل مرة لأن يعني ممكن الواحد من كتر إنفاقه ينسى أن يجدد النية يجدد نية أن الصدقة ديت ابتغاء مرضات الله رقم اثنين التحري عند الإنفاق حاول تتحرى لما تسمع عن أي باب من أبواب الخير يا جماعة يعني بنجمع أموال مثلا لبلد الفلانية أو للفقراء أو لناس منكوبين في أي بلد اوعى تعطي أموال لشخص بعينه لو جيت لك أنا شخصيا وبقول لك أعطني مالا لفقراء لا تعطني إنما حط فلوسك في رقم حساب بنكي لجهة رسمية هي اللي بتوصل الفلوس حتى يطمئن قلبك إلى وصول الأموال إلى مكانها وإلى مستحقيها رقم ثلاثة درب أولادك على الإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يبقى إذا الابن ده على الفطرة وأنت اللي بتعلمه الخير فأنت علم أولادك الإنفاق قاعدين بتاكلوا ما شاء الله وأنتوا بتاكلوا خد يا ابني نص الفرخة دي ربنا يحفظك مع شوية رز ونزلها للبواب الفقير ده اديها للرجل الفقير اللي قاعد على باب الشارع علم أولادك إن هم ينفقوا وإن هم يبذلوا عشان يتعلموا الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة شجع الآخرين على الإنفاق أنت رجل فقير ما عندكش فلوس أو إنسان على قدك روح للأغنياء وما تاخدش منهم فلوس قول لهم يا جماعة أنفقوا في أبواب الخير روحوا للمكان الفلاني دلهم على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والبزار بسند صحيح الدال على الخير كفاعله رقم خمسة التبرع أحيانا خليه علنيا هو الأفضل أن يكون التبرع سرا أو الإنفاق يكون سرا لكن الإنفاق أحيانا يكون علني وأحيانا بيكون أفضل السر ده الإنفاق سرا أفضل لك أنت لأنه أخلص في معاملتك مع الله سبحانه وتعالى لكن الإنفاق علانية خير للفقير لأن أنت لما تنفق على فقير علانية بتشجع كل اللي حواليك أن هم ينفقوا عليه رايح تنفق لدار ايتام لما تنفق علانية وانت بتجدد النية وبتخلص النية لله يمكن بتشجع اللي حواليك ان هم ينفقوا قال جل وعلا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أحيانا بيكون سرا وعلانية وأنت أدرى بقلبك يوم ما تحس أن أنت فعلا عندك الحمد لله رب العالمين مفيش رياء مفيش أي حاجة وقلبك مليان إخلاص تنفق علانية لتشجع الناس على الإنفاق أما لو حسيت أن الرياء هيخش قلبك لا تنفق سرا أفضل يقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي نعم ما فعلتم لو أبديتم الصدقات عشان تشجعوا اللي حواليكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء شوف لفظ القرآن فهو خير لكم مش لهم إنما لو أبديت الصدقة فهو خير لهم وليس يعني يعني يعني ليس فيها أي غبار ما دمت مخلصا لله سبحانه وتعالى ولذلك فتح النبي باب التبرع علانية في غزوة تبوك وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم من سن في, في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة رقم ستة عايز كل المسلمين يعملوا مشروع اسمه مشروع القرش أو مشروع الهللة أو مشروع آه يعني شوف بقى أقل عملة موجودة في كل بلد سميها إيه مشروع القرش دوت حضرتك وانت بتنفق وخارج بتجيب أكل وشرب وحاجات وملابس لأولادك وبتدفع مصاريف المدارس أحيانا وانت بتدفع الفلوس بيفيد معاك خمس قروش عشر قروش ربع جنيه حاجات بسيطة اعمل حصالة أو اعمل درج زجاجي كده أو أي حاجة وكل الفكة اللي في إيدك ارميها فين مش هتحس هتلاقي اخر الشهر اتجمع عندك مبلغ حلو قوي تمام كده روح طلع المبلغ كله لدار ايتام لاسره فقيره ومش هتحس ومش هتشعر باي مشقه بفضل الله سبحانه وتعالى اخر حاجتين عايز اقولهم قبل ما ندخل على الايميلات الجميله بتاعت حضراتكم ربنا يبارك فيكم اياك والشح اياك والبخل واياك والتسويف قال جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ربنا بيقول إيه؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أحيانا الواحد يفضل بخلان بخلان بالفلوس ويجي قبل ما يموت بساعة يقول أتصدق وأن أوان الصدقة تصدق وأنت صحيح سليم ترجو أن تنتفع بهذا المال وتصدق وربنا يكرمك ويأجرك الشح مرض بيهلك الأمم فكيف بالناس كيف بعوام الناس يهلك أمة كاملة الشح والبخل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ثلاث مهلكات كان من ضمن الثلاث المهلكات شح مطاع وقال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم شوف مشهد العذاب بقى يوم يحمى عليها في نار جهنم الفلوس اللي بخل بها على الفقراء واليتامى وما رضيش يطلع زكاة ماله ولا مرة في حياته شوف قد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ثلاث مواضع وهقول لك السبب فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار أن يعذب هؤلاء البخلاء بتلك المواضع الثلاث قال لك لأن الغني لما يجي له الفقير وهو مش عايز ينفق مش عايز يدي الفقير ولا مليم فلما الفقير يقول له أعطني مما أعطاك الله أول حاجة بيعبس بجبهتي يعبس بجبيني ويكشر فإذا ألح عليه الفقير أعطاه جنبه فإذا ازداد إلحاحه أعطاه ظهره وانصرف فبتلك المواضع الثلاثة التي أعرض بها عن الفقير يعذب بنفس المال فيكوى فيحمى عليه في نار جهنم ويكوى جبينه وجنبه وظهره عافانا الله وإياكم حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا المولى عز وجل بتك... النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن زكاة المال احنا مش بنتكلم عن مجرد بس الصدقات أو التبرع لا زكاة المال اللي هي فرض اللي هي ركن من أركان الإسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يلف حواليه ثم يأخذ بلهزمتيه اللي هو شدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك ثم قرأ النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لو ما أنفقناش يا جماعة ممكن ربنا يستبدلنا ويجيب ناس أحسن مننا ألف مرة قال جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هو ربنا محتاج لنا والله الغني وأنتم الفقراء والعقوبة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم أختم الدرس بعنصر جميل اوعى تخاف من الانفاق زي ما قلت لك ربنا هيكرمك دنيا واخره وقد ذكرت لك ثمرات الانفاق الجميله اللي هي بتبدا من ان ربنا سيخلف عليك وتنتهي بان ربنا يدخلك الجنه من ابواب الجنه الثمانيه فلا تخشى من الإنفاق فالدنيا كلها إلى زوال والموعد الجنة أدنى أهل الجنة كما عند مسلم يقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة قال له رضيت يا رب قال لك ذلك وعشرة أمثالي يعني قد خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك الله أكبر فوق ده كله يعني ممكن يشتهي ان هو يكون عنده قد كده كمان خمسين مرة لك ذلك فالله هو الغني سبحانه وتعالى وفي رواية أخرى عند مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة ألا ترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر وآخر من يدخل الجنة حتى يعني نقول اختب بها كده قبل الفاصل بسرعة كده وآخر من يدخل الجنة المولى عز وجل يغرس له الشجرة بعد ما راجل عدى بقى آخر واحد عدى من على الصراط وهيخش الجنة فيغرس يغرس له شجرة وبعدين ي- الراجل يقول أدنوني منها قربني منها فالأستظل بظلها وأشرب مائها فيقربه فيطلب الشجرة الثانية فيطلب الشجرة الثالثة لحد ما يلاقي نفسه على باب الجنة فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصرني منك أي ما الذي يرضيك عني حتى ينقطع سؤالك عني أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر الدنيا كلها والله ما تساوي جناح بعوضة أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك أنفقوا جميعا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا ربنا هيعوض عليكم الدنيا وآخرة وهيكرمكم وزي ما بتفرجوا هر- كرب وهم الفقراء والمساكين ربنا يفرج عنكم كروبات الدنيا والآخرة بدل ما نصرف الفلوس على الأطباء ربنا بيشفينا بهذه الصدقة داووا مرضاكم بالصدقة إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل مع إيميلاتكم الجميلة يعني ربنا يبارك فيكم فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، يعني آه، سعدت جدا بإيميلاتكم ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين لأختي سليمة من الجزائر وأحبك في الله أخي العزيز وبفضلك أصبحت أصلي قيام الليل وصيام الاثنين والخميس والأيام 13 14 15 وأطلب منك الدعاء لنجاح بناتي في البكالوريا وزواج ابناتي الكبرى ربنا ينجحهم يا رب وينجح كل طلاب المسلمين ويزوج بنتك وكل بنات المسلمين يا رب العالمين وأتمنى من الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين وبالنسبة لقيام الليل أصلي بالصور الصغيرة أم الكبيرة بالمصحف ما دمت هتقرأ من المصحف فاقرأي يعني ما تيسر لك حبيت تقرأي صور قصيرة ما فيش مشكلة حبيت تقرأي بصور طويلة اللي يتيسر ليكي لا مشقة في يعني عليك إن شاء الله في أي شيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وجعلنا وإياكم وكافة المسلمين أهل جنة الفردوس آمين عندي سؤال أنا مقيمة ببلد أوروبي من أجل الدراسة وهذا البلد ما فيه مسلمين كثيرا وبذلك ما فيه حلال في هذه الحالة ماذا وجب علي فعله وأدعو الله أن يوفقني في دراستي وقوي إيماني وتبقى هذه الابتسامة دائما في وجهك فهي تحببنا في أخلاق الإسلام جزاكم الله خيرا ربنا يحفظك يعني آه، المولى عز وجل أمرنا أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فأنت آه، احنا قلنا مقياس الإقامة أو أو أو ال- ال- ال- المسألة المسألة الشرعية في حتة إن أنا أقيم في بلد أوروبي ولا لا أقيم أنا قلت يا جماعة قبل كده الجواب على الموضوع ده في كلمتين صغيرين البلد اللي تقربني من ربنا خليني فيها أنا ممكن أكون في مقيم في بلد إسلامي وأنا بعصى ربنا وممكن أقيم في دولة أوروب دولة أوروبية وأنا بطيع ربنا فليست المقياس ينطبق على كل الناس يعني مهاش فتوى أقول الإقامة في أوروبا لكل الناس حرام أو كل الناس حلال لا أنا عايز أقول ان قد تكون حلال في حق انسان وقد تكون حراما في حق انسان اخر فالمكان اللي يقربني من ربنا واحس ان انا قريب وبطيع ربنا فيه خليني فيه مكان هتفتن فيه وهبعد فيه عن ديني بلاش منه خالص الدنيا لا تستحق ان نضحي آه، من اجلها بجنه الفردوس ربنا يجمعنا واياكم بالف- في الفردوس الاعلى أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الآن حامل في البداية وكنت قد أجهضت مرتين يعني أجهضت غصبا عنها طبعا واضح من نص السؤال في الشهر الرابع والسادس وأخاف من سحر الإجهاض هي خايفة يكون حد عامل لها سحر إن هي تجهض هذا الجنين وأنا متوكلة على الله هو ده العلاج وأريد أن أعرف رقية شرعية تحمي جنيني وكيفية القيام بها عايز أقول لحضرتك حاجة ما عليك إلا الدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من رحمة الأم بطفلها الرضيع قول يا رب ثبت الجنين يا رب العالمين يا رب اكرمني بولد صالح يعبدك يا رب العالمين ويتبع نبيك ويبلغ شرعك ويبلغ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو على الأقل يكون دكتور ينفع المسلمين أو غير ذلك أخلص النية وربنا قادر يحفظه لك إن شاء الله أما عن السحر وأمور هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى أمرها بسيط تقرأ سورة الفاتحة وسورة البقرة على مية اشربي من المية ديت قادر ربنا يحمي جنينك بفضل الله من أي سحر آه، أي هم السلام عليك شيخي وأبي محمود جزاكم الله الفردوس الأعلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك أخي الحبيب جزاك الله خيرا على هذا البرنامج وأدعو وادعو لي ولأختي التوأم بالتوفيق في الثانوية ولأختي بالتوفيق في زواجها ربنا يا رب ينجحكم ويبارك فيكم ويزوج كل بنات المسلمين محمد من الأردن لدي أخت قد توفيت في عملية ولادة في يوم الجمعة وقد دفنت مع طفلها المولود فهل هذه الميتة مبشرة أجب بالله عليك يا شيخ وبشرني جزاك الله خيرا سأبشرك بكل خير كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة أتدرون من الشهيد قالوا الشهيد من قتل في سبيل الله قال إذا شهداء أمتي لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والمقتول شهيد والمطعون شهيد المصاب بالطاعون والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة يجرها طفلها بسرره إلى الجنة فهي شهيدة يعني المرأة حينما تلد وتموت بسبب في وهي بتولد طفلها فهذا الطفل يوم القيامة يجرها بسرره إلى أو بسررها إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى فهي بشرى تدل على حسن الخاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة محمد أبو تسليم من الجزائر أعاني من الإحباط في كل شيء يجري بلا بما لا أشتهي وخاصة العمل ادعوا لي بالثبات وأن أتوفق في عملي وأرجو إرشادي إلى طريقة أستطيع أن أتحفز بها على المضي قدما بدل التفكير السلبي وتوكل على الحي الذي لا يموت أنت إن توكلت على أي إنسان فالإنس والجن يموتون أما الله فهو الحي الذي لا يموت خلي عندك ثقة في الله وكون على يقين أحسن الظن بالله واعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك فليس معنى أن أنت مش لاقي عمل أن أنت مالكش قدر عند ربنا وليس معنى أن اللي لقى عمل له قدر عند ربنا بل قد يكون العكس وقد يكون هذا هو الواقع وقد يكون قد يكون فانظر إلى حالك مع الله سبحانه وتعالى قد يكون أخي العزيز والحبيب قد يكون عندك تقصير في حق الله وكلنا ذاك الرجل كلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى اجتهد في طاعة ربنا أكثر من الاستغفار أكثر من الصلاة على النبي فهو من أعظم أسباب تفريج الهموم أكثر من الصلاة قم صلي ركعتين قيام ليل أكثر من الصيام ادعو الله عز وجل وكن على يقين من أن ربنا يستجيب دعائك وإوعى تنظر إلى هذا التفكير السلبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير توفي زوجي كان مريضا لمدة خمس سنوات اعتنيت به طوال هذه الفترة ولكنني شعرت في آخر شهر أنني لم أعتني به جيدا علما أنه كان فخورا, فخورا بي حتى اللحظة الأخيرة فهل سيعاقبني الله ده ربنا يكرمك إن شاء الله آخر كرم ربنا يحفظك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ده يعني ده في زوجة أول ما تعلم أن زوجها مريض أول حاجة يا إما يطلقها يا إما تروح تخلعه فأنت ربنا يكرمك ويأجرك وقفت جنبه وساعدتيه وساندتيه وصبرت على مرضه تعبت شوية يعني ما قدرتش يعمل اللي أنت نفسك فيه في آخر شهر إن شاء الله ربنا يأجرك ويكرمك إن شاء الله دنيا وآخرة يا رب العالمين الأخت فاطمة زاهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله ربنا يحبك ويسترك ويسأل الله أن يشفيك ويعافيك آمين يا رب العالمين وأن يبارك فيك وفي ذريتك آمين وفي ذرية المسلمين جميعا أطلب منك أن تدعو لأم زوجي بالرحمة والمغفرة لأنها انتحرت والله إننا نتعذب من أجلها أنا سعيد جدا جدا بحاجتين الحاجة الأولانية إني واضح من لغة كلام حضرتك أخت فاطمة انك انسانه فعلا وفيه جدا ومخلصه جدا لزوجك كون ان واحده تبعت سؤال تقول ادعوا بالرحمه لام زوجي ويعني سامحيني ممكن واحده تانية تقول ده الحمد لله ان ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني آه يعني قبض روح آه حماتي عشان نرتاح انت حريصه ان احنا ندعي لها ربنا يا رب يرحمها رحمه واسعه ويتغمدها برحمته ويغفر لها ما صنعته وربنا يجزيك كل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي زوجك الأستاذ هارون من السودان السلام عليكم شيخنا الجليل محمود المصري نحن نحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه وربنا يشفيك إن شاء الله آمين يا رب العالمين ادعو لنا بالخير والتوفيق وجزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا رب الأخت كريمة جراح أنا مغربية مقيمة بالديار الأوروبية أتصدق بجزء أو بقسط من مال الزكاة هنا وأحتفظ بقسط آخر لأخرجه حينما أنزل إلى بلدي على اعتبار أن هناك من هم أكثر حاجة بهذا لهذا المال ربنا يكرمك يجوز طبعا ان انت لما تكون عايشه في دوله اوروبيه ولقيت الفقراء هناك ان انت تعطيهم جزء من زكاه مالك والباقي تعطيه لاهل بلدك والاقربون اولى بالمعروف ولو كان في حد من قرايبك في حاجه الى زكاه المال فالصدقه او زكاه المال على الفقير صدقه وعلى ذي الرحم الفقير صدقه وصله. أم عدي من بريطانيا السلام عليكم الشيخ الجليل محمود المصري حمدا لله على سلامتك وأسأل الله أن يوفقك لخدمة الدين وأن يوفقك ويسدد خطاك آمين يا رب العالمين ربنا يستعملنا وإياكم يا رب وأرجو منك أن تدعو لزوجي بالتوفيق ولأولادي بالهداية ربنا يوفق زوجك وأزواج المسلمين جميعا ويهدي أولادك وأولاد المسلمين جميعا السلام عليكم ادعوا لأخي بالتوبة النصوح والثبات على الصلاة ربنا يا رب يرزقنا وإياه توبة نصوحا ويثبتنا وإياكم على الصلاة وعلى العبادة وعلى الطاعة وعلى كل طاعة قربنا من ربنا أنا نسمة عندي 15 سنة سمعت إن لبس البنطلون والفستان حرام والمشكلة إن هي دي طريقة لبسي مش عارف أغيرها وأنا جربت ألبس واسع ومحترم لقيت أقربائي والناس وأصدقائي لما شافوني لابس العباية قالوا لي إنها مكبراكي وشكلك مش حلو فيها وقالوا لي لما تكبري يبقى البسي العباية الحقيقة أختي نسمة ربنا يا رب يحفظك أنا سعيد قوي 15 سنة وبتسألي يعني حاجة جميلة قوي قوي إن إن إن في السن دوت وفي إقبال كبير قوي أنا على الصفحة عندي الصفحة الرسمية عندي على الفيسبوك بيجيني كمية رسائل من البنات من 10 سنين ل 15 سنة أعداد لا تخطر على قلب البشر آآ آآ أبي محمود أنا لبست الحجاب أبي محمود أنا التزمت بالصلاة أبي محمود أنا بحفظ القرآن أبي محمود أنا ختمت القرآن سعيد جدا جدا بالصحوة الحلوة ديت اللي بين أولادنا وبناتنا يعني يا رب يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويجمعني بيهم في الفردوس الأعلى اللهم أمين أختي أو بنتي الغالية نسمة ربنا يكرمك ما تشغليش نفسك بالناس الناس لو شغلنا نفسنا بيهم والله لا هنصلي ولا هنصوم ولا هنتحجب ولا هنعبد ربنا لاني شوفي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فانت ما تشغليش نفسك لبستي لبس فضفاض وجميل وانت سنك صغير يعني ما فيش اي مانع مش لازم يبقى اللبس اسود البسي لبس الوانه حلوه كده بدون سنك لسه صغير الوانه كده جميله طبعا مش هتلبسي بنفسجي على اصفر على احمر انما هتلبسي مثلا رصاصي هتلبسي لبس يعني بيج هتلبسي حاجات كده فواتح جميله كده تناسب سنك وعليها الاشار بالواسع الجميل كده ربنا يبارك فيك ويحفظك فما تشغليش نفسك بالناس انت لو لبست ضيق ورضيت الناس واسخطت رب الناس سبحانه وتعالى فالناس مش هتنفعك إنما لو لبست واسع فضفاض وربنا رضى عنك هيرد عنك الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى ومن أرضى الله بسخط الناس خد بالك بقى يعني سبحان الملك شوفي من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى الأخت التائبة إلى الله من ليبيا عندي طلب يا شيخ يا ريت تعمل حلقات عن الموت وعذاب القبر ونعيمه وشكرا على البرنامج الرائع الذي يجعله في ميزان حسناتكم آمين يا رب العالمين أختي التائبة وربنا يجعلنا جميعا تائبين يا رب العالمين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ربنا يا رب يغفر لنا ولكم يا رب العالمين إن شاء الله إن يسر الرحمن سبحانه وتعالى نعمل لكم سلسلة كاملة للدار الآخرة إن شاء الله بالتنسيق مع إدارة قناة اقرأ الجميلة المباركة وربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين أم آلاء من بروكسل بتقول أطلب من سماحتك كلمة للمتزوجين والمقبلين على الزواج فعلا هنا المرأة لها حقوق غريبة ده كلامها هي مش كلامي وهذا ما يجعل المرأة تتعنت وتطلب الطلاق رغم وجود الأطفال ولا يوجد صبر داخل البيت المسلم وكثرة المشاحنات جزاك الله خيرا الحقيقة أنا كنت قريبا من حوالي 10 أيام أو أظن أسبوعين مش فاكر بالظبط كنت في بروكسل وكنت أعطي درس هناك بعنوان السعادة الزوجية فعلا هي المشاحنات كترت قوي في بيوت المسلمين ليه؟ لأن قلت ساعتها يا جماعة إن إحنا أو بعضنا مش عايز أقول إحنا كلنا بعضنا البيت لم يؤسس صح احنا لما بنيجي نبني بيت من طوب وحجاره واسمنت وحديد بنقول لازم اهم حاجه ان يكون الاساس مظبوط لو الاساس مظبوط اطمن على البيت ولو الاساس مظبوط وبعد كده الحاجات التانية فيها تقصير في الديكورات في البياض في السيراميك ممكن تتعوض وتتظبط انما لو الاساس مش مظبوط البيت ممكن يقع وده اللي بيوقع ده اللي بيوقع كتير جدا من بيوت المسلمين آه، ان هم الاساس اصلا كان كان غلط هي ما اختارتش على اساس دين وهو ما اختارش على اساس دين فلما حبوا يلتزموا بعد كده او احد الطرفين حب يلتزم بقت في مشاكل اضف الى ذلك كثره التطلع في لما لما عند الناس عايشين في اوروبا او عايشين في اي بلد حتى ليل ونهار قاعدين بنتفرج على التلفزيونات والاعلانات وكذا وكذا وكذا فربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم وان شاء الله نعمل واحنا عملنا اصلا 50 حلقه هنا على اقرا عن الحياه الزوجيه السعيده ما بقي الا دقيقه للدعاء اسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإن وإذا سئل به أعطى أن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نجح طلاب المسلمين اللهم زوج بنات المسلمين وزوج شباب المسلمين وألف بين قلوب المسلمين اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا اللهم أزل عنهم هذا القرب يا رب العالمين وانصرهم يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدنيا